العنصر الثالث القيمة الثالثة في الأسرة الربانية الإخوانية وهي التكافل شغل التفاهم والتعارف لإيه التكافل الكفل اللي بيتولى يعني الأمور والكفالة يعني يقولوا مثلا ايه ده في ده بيكفل فلان بيكفله عن ايه يعني بيتولى جميع اموره كانه يتيم او صغير راعي البيت بيتكفل باولاده وببيته حتى البنا يقصد ان يكون الخمس افراد اللي في الاسره الاخوانيه شخص واحد بيرعوا خمس بيوت كل واحد فيهم مسؤول عن خمس بيوت مش مسؤول عن بيته لأن التكافل يعني تفاعل بين الأربعة أو الخمسة اللي في الأسرة عشان إيه؟ عشان يكفلوا زويهم طب مين زويهم؟ مش أسرتي أسرتي وأسرة إخواني البركة بتاعت الجماعة يا أخوات بركة الجماعة إن لو الواحد لوحده هيقفل بيته لو الواحد لوحده هيقفل بيته ولو هو راجل حاسس بالمسؤولية ومقدر المسؤولية وعنده الأمانة ده هيقفل بيته كفالة دنيوية وأخروية لكن بركة الجماعة ان انا في اسرتي لما عندما نتكافل ما يبقاش بيتي له كفيل واحد يبقى له خمس كفلاء كل واحد منهم مسؤول عن بيتي وولادي واهلي في حياتي وبعد مماتي في انا موجود او انا غائب لأن هذا هو التكافل فأصبحت بركة الجماعة إن كل بيت من البيوت الخمسة له خمس كفلاء بعد ما كان له واحد شوفوا البركة بتيجي إزاي شوفوا التعاون والبركة ويد الله مع الجماعة إزاي إن أنا ما بقاش بأكفل أربع أولاد وزوج وزوجة مثلا لا ده أنا أولاد خواتي وإخوتي زي ولادي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أرعاهم والتفاهم اللي احنا شفناه والتعارف اللي احنا شفناه هيخليهم ينظروا لي كأني أب لهم كأني أم لهم وما تبقاش أم الأم بس أو إذا حدث بين البنت وبين أمها أو بين الابن وبين أمه شيء أو بين الأب وبين ابنه شيء يجد له آباء آخرين وأمهات آخرين يشكو لهم ويحنون عليه ويكفلونه ويعوضونه يبقى أولادنا مش هيخرجوا عن طوعنا أبدا ولا عن بوتقة أسرتنا أبدا لأن لو هو زعل من أب أو من أم هيطلع بره لكن لما يبقى له خمس آباء وخمس أمهات اما لقاش ده هيلاقي ده اما لقاش ده هيلاقي ده مش هطلع بره ابدا فضمننا ان احنا عملنا سور من الحنان والرعايه والمسؤوليه ضمن لنا صحه الحياه الاسريه وصحه التربيه الحقيقيه واللي بيتكافلوا واللي بيتعاونوا واللي قائمين بالامر كانهم جسد واحد مثل ومثل توديهم وتعاطوا ترعهم كمثل الجسد الواحد إذا مفهوم التكافل عندنا إحنا بيعود علينا لو أنت بتكفلي غيرك غيرك هيكفلك فإحنا هيبقى كلنا الخمسة أنا من الممكن يا أخوات إن أنا أهمل في بيتي لكن لما يبقى في خمسة مسؤولين عن بيتي بيتي مش هيحس بالإهمال وأنا هيبان إهمالي بس هيسد غيري لكن لو احنا مش متكافلين في الأسرة إن أهملت ما حدش هيسد وإن أنا أسأت ما حدش هيعرف أنا أسأت ولا أحسنت لكن تكافلنا وقيامنا في بالتعاون دي وبالتكافل ده ضمن لنا وحدة هذه الأسرة وقوتها ضمن لنا أن هذه الأسر أصبحوا مجتمع صغير فيه كل مزايا مجتمع المسلمين المجتمع المسلم الحقيقي المجتمع المسلم الحقيقي إن ما بنش في بوتخة الأسرة الإخوانية يبقى لن نصل أبدا إلى المجتمع الإسلامي الحقيقي لأن كما قلت وكما عبر حسن بنا الأسرة الإخوانية مجتمع صغير والمجتمع أسرة كبيرة فيبقى أنا كأن عندي نموذج أوصله للكمالات عشان ينتشر زي الفسيلة بزرعها لحد ما أضمن إنها يعني قوية أنشر منها بقى باقي الزرع فاحنا عندنا الأسرة الإخوانية دي بنوصلها إلى الكمال الإسلامي النعمة التامة اليوم أتممت عليكم نعمتي بتبان الإسلام ومشروع الإسلام وسعادة الإسلام وفيض وبركة الإسلام هيظهروا في هذه الأسرة نموذج وهيبقى ده نموذج عشان الناس ينظروا ليه ويتطلعوا إليه لأن من شكر النعمة أن يرى الله أثر نعمته على عبده أثر نعمته على عبده طب لما يكونوا بقى خمس عباد للرحمن وخمس نعم اللي هي البيوت ده نعمة ان انت ليكي بيت ليكي زوج ليكي اولاد ده نعمة عظيمة جدا الخمس بيوت دي لما تتحب في الله لما تنتهج منهج الله لما تطبق الاسلام وتشوفوا فيها بركة الاسلام هيبقى يظهر هذه النعمة قدام الخلق شوفوا الله شوفوا الأسرة شوفوا الإخوان شوفوا تعاونهم شوفوا حبهم لبعض شوفوا الإسلام حلو إزاي شوفوا ما فيش ضغائن وما فيش خلافات شوفوا الحياة الزوجية شوفوا حياة الأولاد شوفوا شو... أصبح من غير ما جاء ما جامع ولا من غير خطبة ولا من غير كتاب الناس يشوفوا بعينيهم يسمعوا بأذانهم يدركوا بعقولهم ازاي الإسلام حلو ازاي الإسلام منهج رائع للحياة ولا يعوض عنه أي منهج آخر لما احنا فعلا نشكر هذه النعمة ويبان ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده نعمة الاخوان واسرة الاخوان نعمة الاسلام نعمة سنن النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعم العظيمة مجامع المكارم كلها مسلم من أمة محمد ومن الإخوان المسلمين يبان هذا في أدائنا للحياة في علاقتنا الزوجية والأبوة والبنوة والجيرة وصلة الأرحام والأصهار ودورنا في المجتمع بينبثق كل هذا من إيه؟ من بوتاقة الأسرة الإخوانية من التربية اللي احنا بنترباها في هذه الأسرة هذا هو التكافل هذا هو التكافل احنا عندنا احاديث كثيرة وانا في الملزمة يعني جايب حوالي 26 اثر معروفين لكن يعني اذكر بايه اذكر ب ازاي يجب ان يشيع فينا معاني حدثنا عنها ونصحنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت في لقاء مثل هذا وكنت بحضر حاجة في يعني حاجة إيمانية كده وبعدين في العادة أنا دايما أسحب كتاب أقرأ فيه كده أي كتاب لكن من الكتب المحببة إلى قلبي الترغيب والترهيب للإمام المنذري حطه دايما قدامي فجيت فتحت كده لقيت فضل الزيارة في الله زيارة الله فقلت أنا من هروح أقول كلام هو أنا كلام ينفع قدام كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا هاخد بس أقرأ الكلام ده للإخوة والأخوات وفعلا حوالي عشر أحاديث تقريبا عن فضل لقيت إنها في عبادة إحنا مهملين الزيارة تزوري بس أختك في الله لو أنتوا رحتوا زورتوا أختك أنا هقول لكم شوفوا بقى الفرق إحنا وصلنا لحد فين لو رحت زرت اهلا وسهلا اهلا وسهلا وترحب بيك كل حاجه بس قاعده مستنيه انا تحت امرك يا اختي في حاجه هي لا يخطر في بالها انت انت انت بتزورها لله ما يخطرش في بالها ان انت ايه جايه لمجرد ان انت جايه عشان تزورها في الله وتزورها في الله شوفوا العباده غابت ازاي في حين ان احاديثها احاديث رائعه جدا احاديث جميله جدا تحبوا تسمعوها والله أنا من باب الاحتياط غير اللي أنا كاتبه هنا ده أنا قلت أنا جبت الكتاب عشان نقراه له إيه رأيكم لما نقرأ هذه الأحاديث فضل الزيارة في الله العنوان الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكرام الزائرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انتم عارفينه أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته سكة ملكا أي في صورة بشر فلما أتى عليه لما فات على الملك ده سأل الملك أين تريد انت رايح لأختك في زيارة له أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه نعمة تربها في بينك وبينه منافع يعني رايح تواصله فيها قال لا غير أني أحببت في الله قال فإني رسول الله إليك ربنا بعت له ملك مخصوص رسالة بأن الله قد أحبك كما أحببت أنا عايز اللقطة اللي تاخديها ان عايزك تشوفي ببصيرتك وانت رايحه لاختك ان فيه ملائكه واقفين لك وبيقولوا لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنه منزلا احنا رسول اسمعي بقلبك لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد حاضر القلب ان الملك بيقول لك وفرحان بيكي وربنا عارف وبعت لك ملك بيقول لك انت رايحه عشان بتحبها في الله هذا هو سبب حبي لك ايتها الاخت ربنا بيبلغك بعت لك ملك بيقول لك انا بأحبك يعني معناها وسائل القرب والحب في الله ان تزور الاخت لك في, في الله عباده لها اجر في الدنيا وفي الاخره زي الصلاه زي ما بتصوم يوم تطوع عباده زي ما بتصلي صلاة الضحى عبادة لماذا لا نحيي هذه العبادة ومن أحيا سنة لي قد أميتت أحيا الله قلبه يوم أن تموت القلوب عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بتسمعوه هو تقول له لا هو ما يكونش عندكم قلب ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا يعني ب... ب... خلاص ضمنتي ضمنت منزلة في الجنة بإيه بزيارتك لأختك وزيارتك ل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أتى أخاه يزور في الله إلا ناداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار فيه تصوري الله بجلاله يعرفك ويذكرك في السماء لهذه العبادة اللي انت بتقوم بها وانت مفرطة فيها ربنا يقول كده في ملكوت عرشه عبدي زار فيه وعلي قرار طيبته بقى عليا ربنا هيضيفك يعمل ايه يعني ما مش بس اختك اللي هتضيفك وتقدم لك لا شوف اللي هيقدمه لك ربنا فلم يرضى له بثواب دون الجنة ازاي نفرط في العبادة دي يا اخوان عن انس ايضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم برجالكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله اخبرنا يعني قال النبي في الجنة خلي بالكم والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية مصر يزور إلى الله في الجنة أظن فهمتوها بسرعة النبوة والصديقية وبعدها إيه الحب في الله زيارة الأخ في الله في الجنة نبي وصديق وواحد كان بيزور واحد أخوه في الله وأخته في الله الحديث ده له ماله ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال التي إذا غضبت أو أغضبها زوجها قامت إليه وأمسكت بيده وقالت والله لا أذوق غمدا حتى ترضى أهدي مرجلة النساء أهدي اللي تستاهل الجنة مع النبي والصديق والشهيد إنها أماتت كبرياء الشيطان فيها فأصبحت شهيدة مع الأنبياء والشهداء إنها بتقوم كده مش تقول كرامة إيه الكرامة دي؟ بين الزوج والزوجة نقول له كرامة تقوم كده وتقول له هات إيدك والله ما هنام ولا أعرف أنام أنت يا حبيبي إزاي ارضى عني اعمل معروف قال لا قولي لي ده لو كان قلبه حجر يمكن يتمنح كده عشان غضبان قوي ولا حاجة لكن ده كمان حتى لو انت اللي غضبانة او هو اللي اغضبك يعني كمان انت اللي معاك حق عن ابي رزين العقلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا رزين ان المسلم اذا زار اخاه المسلم شيعه يعني ماشيين معاه رايح في مهمة فربنا بعت له كم ملك تفتكروا عشان يمشوا رايح في مهمة قدسية ربانية سماوية يا أبا رزين إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه ويقول اللهم كما وصله فيك فصله تصوري بقى سبعين ملك يطلبوا من ربنا ان يصلوك صلة ربنا بيك لما تبقى حلوة يعمل معاك ايه يعمل معاك ايه نحرم نفسنا ليه يا اخوات من هذا الفضل العظيم عبادة ارجو ان تحيا في حياتنا التزاور في الله والتجارس في الله شوف الحديث الجميل ده لو ما تخرجيش الا بيك كفايه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى بذاته الشريفة هو اللي بيقول ذاته العلية بيقول ايه وجبت عارفين وجبت يعني ايه تأكدت وفرضت خلاص وجبت محبتي وجبت ايه محبتي تبقى حبيبة ربنا وجبت محبتي لمين للمتحبين فيه وللمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه وللمتبادلين فيه على فكرة دي الصفات بتاعة الأسرة الإخوانية بيتجالسوا في الله بيتحبوا في الله بيتزاوروا في الله بيعطوا لله مش هي ديت أوصاف الأسرة الإخوانية فالأسرة الإخوانية سبب في وجوب محبة ربنا نستغنى عنها وما نروحهاش ما هي اللي فيها الصفات دي كلها اهي اهي الحديث تاني وجبت محبات المين المتحبين فيا واحنا رايحين بنكره بعض رايحين بعض في الله وللمتجالسين فيه احنا متجالسين فين وللمتزاورين فيه انت رايح بيت اختك ولا اختك اللي جايه وللمتبادلين فيه طب تصوروا بقى لو الزوجة كده تروح لزوجها ولأولادها ويجوا يقولوا يلا نعملوا جلسة لله نتجالس لله عشان ايه نستمطر حب ربنا لنا هيقعدوا قعدة عائلية حلوة بس نيتهم متجالسين في الله يلا نذكر بعضنا بعض واحد يقول حديث واحد يقرا آية ان شاء الله خمس دقايق ولا عشر دقايق جلسة في الله تستمطر محبة الله لما ربنا يحب الأسرة دي بالله عليكم يعمل فيها ايه عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها أعدها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه ما قالش اللي صلوا صاموا وحجوا اللي بيقتصروا على الدين على الحاجات الأخرى دي بس عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بني واقف حتة من عوالي المدينة نزور البصير رجل كان كفيف البصر يعني ان النبي عليه الصلاه نفسه كانت دي سنته ان هو يروح ياخد اخوانه ويروحوا ايه يزور واحد في الله معلش هقرا برضه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ومن أتاه أخوه متنصلا يعني إيه؟ معتذرا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا اعتذاره صحيح ولا باطل فليقبل منه ذلك محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد عليه الحوض أهيدي من حقوق الأخوة نظافة ال... وإن على طول نزيله العائق ده يعتذر واحنا ده عن جدار رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليهم على صاحب مكس دايما يضربوا مثل بأكبر وأشنع ال... الأو... الأوزار والذنوب اللي هو بيستولي على أموال الناس بالغصب اسمه اسمه ايه ياخد المكوس المكس من اعتذر الى اخيه فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنصل يعني اعتذر اليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين
يا مراحل